السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله رب العالمين وأشهد أن سيدنا محمدا سيد المرسلين والنبيين عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم أما بعد فإخوتي في الله والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إني أحبكم في الله وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا احبتي في الله كيف حالكم مع الله وكيف حال قلوبكم مع الله احبتي في الله انني اشتهي والله واتمنى وارجو واسال الله ان يحيينا حياه طيبه قال الله جل جلاله من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة فلنحيينه لم القسم نحيينه نون التوكيد المشددة حياة توكيد اللفظي كل أنواع التأكيد وحين يقول الله حياة طيبة فاعلم أن هذه الحياة طيبة إلى أقصى ما يصل تصورك في طيب الحياة سبحان الله العظيم ما نفسكش ما نفسكش في حياة زي كده إن تبقى الحياة طيبة طيبة طيبة طيبة كما قال الله قال رسول الله عشان بعض الناس بس يقول طيبة ازاي بقى والهموم والمشاكل وهي الدنيا كده اقول له قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عجبا لامر المؤمن ان امره كله له خير ان اصابته سراء شكر فكان خيرا له وان اصابته ضراء صبر فكان خيرا له سبحان الله العظيم يبقى الموضوع خلصان بدون اي تردد ان الحياة طيبة حتى ولو كان مريض تبقى حياته طيبة حتى ولو كان مش متزوج او مش متزوجة او ما عندوش اولاد او فلوسه مقدرة على قده الدخل على قده او او الى اخره هي حياة طيبة حياة طيبة لو مش لاقي ياكل حياة طيبة طيبة لأنه راضي بالله وراضي بدين الإسلام وراضي بالشريعة ده اللي احنا بنحاول نعمله في ذوق الثمرات أن تذوق ثمرة لا إله إلا الله وجمال وجلال وعظمة التوحيد وأن تذوق ثمرة محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم الاتباع والاقتداء والحب والتفاني في السير خلفه أن تذوق ثمرة الوضوء ولذة الوضوء أن تذوق ثمرة الصلاة وما أدراك ما الصلاة الصلاة هي العبادة التي شرعها الله لتليق بالمسلم كأن الصلاة دي متفصلة عليه على قده لا واسعة بهوقة ولا ضيقة مضايقة وإنما صلاة متفصلة لسعادة المسلم عشان كده تلاقي الصلاة مقتضى الفطرة سبحان الله العظيم لما تسجد وتحط راسك في الأرض تلاقي واحد ما كانش يعرف اي حاجة عن جميع الاديان يقول لك ايه ده نقول له ده السجود يقول سبحان الله انا احيانا لما ببقى تعبان ما ارتاحش الا في الوضع ده سبحان الله العظيم سبحان الله العظيم انك تجد انسان شاف المسلمين وهم واقفين صف وحاطين ايديهم على صدرهم وعينيهم الى محل السجود يقول إيه بيعملوا ايه دول يقولوا دي صلاة المسلمين يقول اول ما شفت المنظر المهيب ده دخل قلبي هي دي موافقة الفطرة لو ان انسان فطرته لم تتلوث وشاف الصلاة يقول اه فعلا هو ده الحق هو ده ما يأمرش بيه ولا يشرعه الا ربنا اللي خلق الانسان ده لما تسمع بقى لما يفهم بقى ونيجي نكلمك بقى عن الصلاة انت بتقول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قل آمين لما نفهم حد معنى الآيات دي الحمد وإياك نعبد وإهدنا يقول الله هذا أقصى ما يتمناه بشر في مناجاة الله هو ده الكلام اللي الإنسان نفسه يقوله نداء الضمير واجب الروح غذاء القلب حاجة النفس الصلاة عشان كده اللي ما بيصليش ده ميت مش حي اللي ما حسش بالصلاة يبقى ما حسش بحاجة حلوة في حياته اللي ما دقش طعم الصلاة يا حرمانه الصلاة الصلاة آه الصلوات الخمس بأوقاتها وركعاتها وجبات روحية حقن حقن حقن ايه حقن للروح شرعها الخلاق العظيم الخلاق العليم الخلاق البديع بديع السماوات والارض الله الذي ليس هو طبيب النفوس فحسب بل وهو خالقها والعليم بمصالحها والمدبر لامورها والخبير بحاجاتها واحوالها صانعها لذلك الصلاة كان سيدنا النبي يقول ايه صلى الله عليه وسلم أرحنا بها يا بلال يقولوا لك ضعيف يا عم مش ضعيف اسكت أرحنا بها يا بلال كان يقول ايه وجعلت قرة عيني في الصلاة كان صلى الله عليه وسلم يحب الصلاة ولذلك تلاقيه صلي عليه صلى الله عليه وسلم إذا كان في وقت طويل بين فرضين يملاه صلاة فلما كان بين العشاء والفجر وقت طويل ملأه بقيام الليل لما كان بين الفجر والظهر وقت طويل ملأه بصلاة الضحى صلى الله عليه وسلم بس القضية في العلم بأسرار الصلاة أن يتحرى الإنسان في الصلاة مواقع نزول البركات والرحمات أن يفهم سر القيام كنوت والركوع والسجود الرفع من الركوع والج- والجلسة بين السجدتين انه يفهم آه بعض العلماء له فصل اسمه سر مواضع الجوارح في الصلاة سر الإيدين في الركوع وهم على الصدر وسر الإيدين وهو استغفر الله سر الايدين وهم في القيام على الصدر وسر الايدين وهم في الركوع على الركبتين وسر الايدين وهم في السجود على الارض وسر الايدين وهم في الجلسه بين السجدتين على الفخذين وسر الايدين في- عند الرفع من الركوع وهم بالجنبين شوف بقى الايدين بيعبدوا ربنا فوضعهم كده غير وضعهم كده غير وضعهم في الارض غير وضعهم على الفخذين في كل حته من دول الايدين بتعبد ربنا الاصابع دي بتبقى مضمومه كده في السجود وهي على الارض بتبقى مفروده كده وهي قبضه على الركبتين في الركوع بتبقى مضمومه كده وهي على الصدر فوق بعضها بتبقى مفرودة هي كده وهي في الجنبين كل وضع من الأوضاع دي سر من أسرار عبادة اليدين الإيدين بيعبدوا ربنا لما الإيدين يعبدوا ربنا صح الإيدين دول يبقى فيهم بركة تفهم بقى إيه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها في تكرر هذه الصلوات على مدار الليل والنهار ليس في صلاة الفريضة اللي هم 17 ركعة بس ولا في الرواتب مع الفرائض مع قيام الليل اللي هي أربعين ركعة لا ده في بعد كده التنفل المطلق طب أنا هقول لك سر هقول لك سر خطير أول ما فرضت الصلاة فرضت كم خمسين صلاة في اليوم والليلة لو افترضنا جدلا ان الصلاة لم تخفف لخمسة كانت الفريضة كام خمسين صلاة في اليوم والليلة خمسين اليوم 24 ساعة خمسين على 24 يبقى صلاة كل اقل من نصف ساعة هيبقى كل 27 دقيقة صلاة كل 26 دقيقة صلاة كل 25 دقيقة في صلاة تخيل بقى تتوضى وتدخل تصلي تخرج ترجع تتوضى وتصلي وتخرج وترجع تصلي كل خمس كل نص ساعة خمسين صلاة لكن من رحمة ربنا انه خففها وخلاها خمس صلوات وأثبت الأجر عنده خمسة في عشرة بخمسين برضه الأجر بخمسين لا يبدل القول لديه لكن تفهم من معناها أن الله يريدك دائما مصلي في تكرر هذه الصلوات على مدار الليل والنهار حكمة بالغة تغذية صالحة كاملة للنفوس وقاية للإنسان من الغفلة عن الله واستحواذ المادية عليه يقول شيخ الإسلام في حكمة تكرار الصلوات وتعاقبها في كل ليلة وسياسة الأمم لا تتم إلا بأن يؤمر بتعهد النفس بعد كل برهة من الزمن هي دي قيادة الأمة سياسة الأمة سياسة النفس سياسة النفس ان يتعهد الانسان نفسه كل دقيقة ها بتعملي ايه لنفسه لنفسه بتفكري في ايه عشان كده كانت صلاة كل نص ساعة حتى يكون انتظار الصلاة واستعداده للصلاة قبل أن يفعلها من الصلاة مش الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد الخدري في ساعة الإجابة يوم الجمعة قال آخر ساعة من النهار قال هذه ليست بساعة صلاة قال ألا تدري أن من جلس ينتظر الصلاة فهو في صلاة يبقى حياته كلها صلاة ليل ونهار في الصلاة فيتحقق استيعاب أكثر الأقوال ولذلك بيقول ايه وقد جربنا ان النائم على عزيمه قيام الليل لا يتغلغل في النوم البهيمي وان المتوزع خاطره على ارتفاق دنيوي وله ولع بالمحافظة على الصلاة لا يكون كالغافل عن ذلك مهم قوي جدا الحتة دي ان في فرق بين اللي بينام وهو عنده عزيمة على قيام الليل ما يغوطش في النوم عشان كده ربنا قال ايه تتجافى جنوبهم عن المضاجع تتجافى في جفاء بين جنبه وبين المضاجع كان كلما تقلب في فراشه قال لا اله الا الله وقد جربنا ان النائم على عزيمه قيام الليل لا يتغلغل في النوم البهيمي وهذا سر قوله صلى الله عليه وسلم من تعار من الليل سر قضية خطيرة جدا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم يعجب ربنا من رجل سار عن فراشه ووطائه وقال ثلاثة يحبهم الله ويضحك إليهم ويستبشر بهم رجل عنده امرأة حسنة وفراش حسن فقام من الليل يتملقني ويتلو آياتي يقول الله لملائكته يا ملائكة انظروا هذا عبدي عنده فراش حسن وامرأة حسنة وقام يتملقني ويتلو آياتي أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت له الصلاة يعني أنا عايزك بس تلاحظ إيه استيعاب الصلاة لأوقات الليل والنهار ولاحظ معاها تدرج المصلي من القيام ثم الخضوع بالانحناء يستفتح الصلاة بالقيام ثم يثني بالركوع ثم بالسجود خضوع طبيعي سبحان الله العظيم شيء طبيعي كده لا يخر ساجدا من ركوع يعني ما يبقاش راكع ويروح نازل لا بل يقف وقفة قصيرة الرسول لما علم المسيء صلاته قال له ايه ثم ارفع حتى تستوي رافعا ثم ينحني للسجود ليكون أبلغ في الخشوع وأوقع في النفس وأدل على الذل لا لا مش كده بس أنا عايزك بس يعني إيه اللي أنا أقوله ما يفوتش ويتنسي لا لا لا خليك معايا خلي ركز معايا ركز معايا. يعني احنا قل- قلنا ايه التدرج في ان الصلاه مستوعبه اليوم والليله كلهم حتى وهو نايم مشغول بالصلاه حتى وهو في الشغل في النهار مشغول بالصلاه الظهر امتى مشغول بالصلاه واللي مشغول بالصلاه ده ما ينامش زي نوم الناس التانية ولا يشتغل زي شغل الناس التانية انه يبقى غافل وناسي الموضوع مش في دماغه لا الموضوع في دماغه وشغله ومشغله بصفه مستمره كمان نمره اتنين شوف تدرج في حركات المصلي انه واقف وبعدين راكع وبعدين رفع وبعدين ساجد وبعدين جلس وبعدين وقف شوف كمان شوف كمان التدرج في في في الذكر واقف بيقرا القران ثم ساجد يقول سبحان ربي العظيم راكع يقول سبحان ربي العظيم يتدرج في التعظيم والتمجيد سبحان ربي العظيم وبعدين سمع الله وبعدين سبحان ربي الأعلى وبعدين رب اغفر لي لا وسبحان ربي الأعلى تاني وبعدين الله أكبر فصل كل حركة افهم صلاة بقى افهم صلاة عشان تصلي عشان تصليها صح عشان تقبل صح يقول في سجوده سبحان ربي الأعلى فإذا بلغ الغاية في الخضوع والتذلل ووضع أشرف أعضائه الجبهة على أذل شيء في الوجود الأرض التي هي موطئ الأقدام ومضرب المثل في الذلة والهوان هتف بأعظم كلمة يعلن بها عظمة الله وعلوه سبحان يعني أنزه ربي عن كل نقص وأصفه بكل كمال سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى وهنا تتفق روعة الهيئة والمكان مع روعة البيان والإعلان روعة الهيئة هيئة السجود والمكان الأرض والبيان سبحان ربي الأعلى ويفصل بين السجدتين بجلسة خلاص بجلسة جلسة خفيفة يعمل بعدها ايه بعد ما سجد وجلس سجد وأعلن يقوم يقعد وبعدين يسجد تاني ايه السر عشان تدوق تأتي في اللقاء القادم أحبكم في الله وأستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله بعده